لكن قدمه آه، بطريقة إيجابية آه، أصوات حلوة وترانيم حلوة عشان كده أنا عايز أكلمكم عن الإيجابية إزاي الواحد يبقى إيجابي المسيحي لا يعرف الشيخوخة عجبتك ولا إيه؟ المسيحي لا يعرف الشيخوخة يعني إيه؟ يعني من يعيش مع المسيح أقصى عمر يوصل له هو ال 33 أنا كلامي عاجبك قوي يعني دي حاجة حلوة قوي ده حاجة جميلة أنت عندك كم سنة بقى 31 لسه بدري لا صوته ما يجيبش ال 31 ده على الأقل 91 إذا كان في كولار كولار 78 يبقى ده كده المسيحي لا يعرف الشيخوخة بمعنى إيه؟ طبعا السن بتاعنا بيتقدم شيء طبيعي لكن المسيحي دايما في عز النشاط في عز الحيوية طول ما الإنسان مع المسيح طول ما دايما عنده قدر من الحيوية الكبيرة وليست الشيخوخة هي الشعر الأبيض ولا تجاعيد الوجه الشيخوخة هي تجاعيد العقل يعني ممكن أقابل واحد سنه صغير لكن شيخ أفكاره قديمة وأفكاره عتيقة وأفكاره مش مظبوطة ورؤيته للحياة مش صح ممكن أقابل إنسان كبير في الأعوام وفي السنين لكن أشعر أنه مثل الشاب وإن كانت مدرسة الحياة خبرته وعلمته ودكته جيد عايز أكلمك عن الإيجابية ليه؟ أحيانا علماء الاجتماع لما يحبوا يقسموا الناس يقول لك في ناس on وناس off on يعني شغال اوف يعني عطلان ففي ناس عندهم ايجابيه هشرح الكلام ده دلوقتي وفي ناس تلاقيه لو عطيته حاجه ما يعملهاش ينساها ما يكملهاش يمشي نص السكه ما يكملش المطلوب منه يا ترى انت من النوع الايجابي قبل ما ادخل في الموضوع افكرك بحاجه مهمه قوي كلكم فاكرين ربنا يسوع المسيح على الصليب اخر كلمه قالها على الصليب قال ايه قد اكمل it's completed كل حاجه كملت ما عملتش حاجه ناقصه مفيش حاجه ابتديتها وما كملتهاش هو ده الإنسان الشاطر هو ده الإنسان الإيجابي اللي أنا عايز أكلمك عليه النهاردة الإنسان الإيجابي ما هي صفات الإنسان الإيجابي صفات الإنسان الإيجابي وزي ما قلت لكم لازم نشيل من دماغنا حكاية السن صفات الإنسان الإيجابي هو الإنسان الذي يعمل عمل مستمر بلا خمول ما يجيش في السكة ويكسل ما يجيش يأجل في خطية المسيح يحفظكم اسمها خطية تسويف العمر باطلا يعني ايه تسويف العمر تسويف يعني تضييع واحد يضيع حياته ضيع السين بتاعه أفكرك فكرة حلوة قوي داود النبي قال لنا في مزمور من المزامير عبارة غريبة قوي قال كده مرارا كثيرة حاربوني منذ صباي مرارا كثيرة قتلوني منذ شبابي وإنهم لم يقدروا علي يعني وأنا شاب صغير وأنا صبي وأنا شاب كان عدو الخير عايز يوقعني في حاجات غلط لكن لم يقدروا علي عشان ماسك في إلهي في مسيحي الإنسان المسيحي الإيجابي يعمل عملا مستمرا علشان كده بيقول لنا المسيح بيعلمنا من لا يجمع معي فهو يفرق دايما الانسان الايجابي الايجابي عمله مستمر وعمل يجمع ما يفرقش دي اول صفه الصفه الثانيه في الانسان الايجابي انه يعمل بحراره بلا فتور واحد احيانا نقول عليه كده قلبه ملتهب قلبه ملتهب قلبه على الحاجة وده اللي خلى المسيح يقول لنا من يضع يده على المحراث لا ينظر للوراء انت خادم انت خادمة على طول خادم انت كاهن على طول في خدمة الكهنوت منتهى النشاط وهكذا من يضع يده على المحراث لا ينظر إلى الوراء حياته عمل بحرارة أحيانا عندنا في مصر بيوصفوا الستات يقول الست دي أكلها حلو عندها إيه؟ يعني إيه نفس؟ يعني بتعمل الأكل مش بإيديها بتعمله بقلبها واخدين بالكم؟ المعنى ده معنى مهم جدا واحد على طول في حالة نشاط على طول في حالة حرارة ما بيبردش في واحد يبرد واحد يكسل واحد يهمل واحد لما متأسف في التعبير يسمع من هنا ويطلع من هنا وفي واحد نقول عليه كده برضه في التعبير عشان فلان يقول ده فلان راجل يعتمد عليه في بلد من البلاد كنا مرة عايزين نرسم كاهن زوجته إنسانة فاضلة للغاية ففوجئت إن الأب الأسقف بيبص للشاب والشاب هما الاتنين حلوين بس هو يمكن في صفة يعني الهدوء الزايد شوية فقال بيقول له لو كانت مراتك دي راجل كنا هي اللي رسمناها قسيس ليه؟ لأنها هي اللي بتعمل عمل بحرارة في خدمتها يعني عمل مفتقد بحرارة السمة الثالثة أو الصفة الثالثة في الإنسان الإيجابي أنه يعمل العمل باتساع يعني إيه باتساع يعني من غير حدود يعني يقول أنا الحتة دي بس اللي عاملها والباقي ما أعرفش لا ده تلاقيه عنده اتساعية في العمل حتى الإنجيل بيقول لنا على لسان معلمنا يعقوب الرسول من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له يعمل حسنا يعمل حاجة كويسة في واحد تلاقيه كده متقدم يجي ابونا يقول عايز طب انا ممكن اشوف الموضوع ده ويتقدم دي ما فيهاش كبرياء ولا حاجه ما دام هو محتفظ بطباعه لكن عنده إيجابية في العمل طب مين يمسك لنا الحفلة دي مين يمسك الكورال ده مين يبقى يقود الرحلة دي النشاط ده ما لاقيش حد وفي واحد مستعد للعمل مستعد انه يشتغل ودي صفة من صفات الإنسان الإيجابي يبقى الثلاث صفات دول بنحطهم قدامنا انه عمله مستمر وعمله بحرارة وعمله باتساع هو بلا خمول وبلا فتور وبلا حدود في العمل بتاعه عكس الإيجابية إيه؟ يعني الواحد يبقى سلبي والسلبي ده لو كان على مستوى البيت أمر صعب جدا الأب أو الأم ولو كان على مستوى أولادنا يبقى أصعب ولو كان على مستوى الخدمة يبقى أصعب وأصعب وعلى مستوى الكنيسة أصعب وأصعب وأصعب يعني إيه سلبية السلبية حالة تجمع التراخي والإهمال والكسل وفي مثل حلو قوي في الانجيل كلكم بتحبوه كانوا ثلاثه اول واحد جاءه السيد وقال له خد الخمس وزنات دول اشتغل بيهم قال له حاضر والتاني قال له خد الوزنتين واشتغل بيها قال له حاضر والتالت قال له خد الوزنة دي واشتغل بيها الخام... اللي خد خمسة ابتدى يشتغل ويحقق نتيجة وثمر مية في المية لما جه يقول له عملت ايه في الخمس وزنات لأنه إنسان إيجابي تاجر بالخمس وزنات وربح وسمع الصوت الجميل كنت أمين أقيم على الكثير الأجمل بقى ادخل إلى فرح سيدك تصور بقى كده المسيح بيقدم الدعوة بنفسه ويقول لك ادخل إلى فرح سيدك أنا جايب لك دعوة بنفسي عشان تدخل إلى فرحي إلى ملكوتي وابو اتنين ابو وزنتين قال له برافو عليك برضه ربحت 100% ليك نفس النتيجه اصل مش المهم عدد الوزنات المهم انت ايجابيتك كنت امين في القليل اقيمك على الكثير ادخل فرح سيدك جه بقى ابو وزنه هتعمل بيها ايه عملت بيها ايه قول لي عملت بيها ايه قال له الحقيقه انا سمعت انك سيد قاسي القلب وانك ما بترحمش وانا خدت الوزن حطيتها دفنتها في التراب عشان لما تيجي تسال عليها اطلعها لك استنى كده احفر في الارض اطلع الوزنه بترابها اتفضل خد اتفضل خد ده انت كنت مهمل في الوقت ومهمل في استثمار الوزنة وكنت سلبي إلى أقصى درجة وضيعت فوائد وضيعت نفسك اطرحوه إلى النار حيث البكاء وصرير الأسنان ليه الواحد بيبقى سلبي ليه الواحد ممكن يبقى سلبي وبالذات في مجتمعات الكنيسة هقول لك شوية أسباب أول سبب إن الإنسان ده ملوش شركة مع المسيح أصل المسيح دايناميك المسيح مش استاتيك عارفين استاتيكا استاتيك ثابت لكن ديناميك متحرك في حركة المسيح في حركة دائمة وعمل المسيح دائم وكل يوم هو ملوش شركة مع المسيح في كده جاب بينه وبين المسيح لأن مفيش شركة مفيش إيجابية وعايش في السلبية الحاجة التانية إن الأحيان الإنسان يبقى سلبي يقول لك يا عم طريق المسيح ده ضيق وطريق المسيح ده هو في صليب وفي متاعب يا عم الواحد عايش كده براحته بره مفيش داعي ويبتدي يبعد شوية بشوية عن كنيسته ويبتدي عدو الخير يحط في ذهنه ان طريق المسيح في قوانين وفي صلوات وفي اصوام وفي تحضر قداسات مش عارف كام ساعه وفي اعترافات وفي ايه ده كله لا خد الطريق السهل أقول لكم زي إيه؟ زي برضو الشاب الصغير بنحبه أو الشاب ده لأن في يوم لما راح لأبوه غلط الغلطة إياها وقال له أعطيني ما يخصني من المال فأبوه نصحه كده نصيحة حلوة قال له حبيبي بيتك هو الحرية بره هو السجن فبص له كده الواد باستخفاف قال له ازاي ده بيتي هو السجن ولما اطلع بره هتبقى دي الحريه انا عايز نصيبي قال له طب خده وجرب خد نصيبه نقول عليه الابن الضال وانتوا عارفين بقيه القصه ويوم ما رجع رجع وشه في الارض بيقول ايه اخطات اصل انا كنت فاهم غلط انا كنت فاهم ان بيتي بيتي هو السجن وبره لما اطلع بره البيت واقفل الباب كده هعيش في حريه بس اكتشفت لما وصلت لغايه الخنازير وكنت اشتهي الطعام ولا اجده ان انا انا في السجن وان بيتي اللي كنت عايش فيه هو الحريه احيانا الواحد يا اخوه يبقى عنده مفاهيم غلط مفاهيم غلط فالسبب الثاني اللي بيخلي الانسان في حاله سلبية للأبدية لا يعمل حساب للدينونة أنه ذات يوم سيقف أمام المسيح ماذا سيقول له فخلاص نسي نفسه وعما بقى الدنيا تخبط فيه من هنا وهو خبط في الدنيا من هنا وحياته ربنا يحفظكم حياته ملخبطة وما فيهاش أي نتيجة سبب رابع من أسباب السلبية إن الإنسان يكون أصحابه سلبيين نسميها العدوى من الآخرين ما لو واحد جه قدامنا دلوقتي عمل كده زي ما أنا هعمل كده بالتاوب يعني هيحصل إيه؟ ويبقوا تصبحوا على خير مش كده؟ آه عدوى عدوى فالنشاط يجيب نشاط والنوم يجيب نوم ده احيانا يقولوا لما تنام ساعات اكتر تقوم اكتر خمولا لما تنام ساعات محدوده وجو المكان اللي انت نايم فيه يعني كافي في الاكسجين بتاعه تقوم كده فريش ونشيط وكل حاجه احذر السلبيه السلبيه تعني عدم امانه السلبيه تعني ان الانسان يكتفي بالمظهر السلبية تعني أن الإنسان يتراخى في مسؤولياته يهمل يهمل نفسه كاملا طب أعمل إيه بقى تعالوا نعيش في السلبية ونعيشها في حياتنا العملية بصورة نقدر نطبقها هقول لك مع نفسك ازاي تكون انسان ايجابي الإنسان الإيجابي عنده هدف في هدف بيسعى ليه في واحد يفكر في حاجة ويمشي فيها شوية ويقول لا لا لا سيبك من دي يلا تعالى اعمل حاجة تانية ويمشي فيها شوية وسيبك من دي وعن حاجة تالتة وحاجة رابعة وتلاقي في النهاية ما بيوصلش لحاجة وفي واحد قدامه هدف ويصر على الهدف ويجتهد من اجل الهدف عنده اصرار وعنده استمرار عايز يوصل للهدف ده ويجتهد انا نفسي اطلع كذا كطالب صغير بذاكر بجتهد ببذل كل محاولة بجتهد عشان الهدف ده هو بخش امتحانات حتى ان تعثرت في امتحان من الامتحانات بعيده وبكمل عندي اصرار انا في الوقت في القصص دهيت فاكر بنت كانت زميلتنا زمان واحنا في ثانويه عامه والبنت دي كانت شاطره قوي بس جت في ثانويه عامه جابت 58 58 رقم ما دخلهاش حاجه فالبنت كانت عندها اصرار وحست انها غلطت في شويه حاجات كده فوقفت قدام اسرتها قالت لهم انا عارف انه زعلانين مني لكن اوعدكم ان السنه الجايه هعيد وهنقل الرقمين مكان بعض اجيب كام جابت 85 ودخلت طب وبقت طبيبة شاطرة اه في اصرار في اجتهاد يمكن من القصص الجميلة جدا في الكتاب المقدس على الاصرار مع النفس قصة المرأة الكنعانية بنتها تعبانة وعيانة والناس بيقولوا عليها مجنونة لفت عليها في كل حتة راحت للمسيح يا ابن داود ارحمني يا ابن داود ارحمني المسيح دخلها في امتحان رائع قال لها ايه ليس حزنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب اصل اليهود كانوا بيقولوا على غير اليهود انهم كلاب فهي بصت للمسيح كده وكان ممكن تقول له بقى بتقول عليا كلاب بقى دي اخرتها ده انا ست مكسوره وبنتي عيانه وفي الاخر اطلع كلاب لا طلعت نصح قالت له ايه ولكن الكلاب تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها المسيح الأول ما كانش عاطيها وش لما قالت الكلمات الحلوة دي نظر لها كده قال لها ايه قال لها هديكي نشان عظيم هو إيمانك عايز اقول لك حاجه هنا في الايتين دول آه، حاجه جميله لما قالت لما المسيح قال لها ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب المقصود كلاب الشارع كلاب الضله ما عندكمش انتوا هنا منها عندنا احنا كويس لكن لما المسيح رد عليها وقال لها لما هي ردت على المسيح وقالت له ولكن الكلاب تأكل من الفتات الساقطة من مائدة أربابها دي كلاب المنازل كلاب المنازل المدللة في البيت بقى بتدلع بتاكل تيجي تقعد كده تحت ولو وقع حاجة أو قدم لها حاجة تاكلها فحتى الكلمة بالعربي مش باينة لكن في اللغة الأصلية تبان إصرار ولا عظيم هو إيمانك وابنتها تشفى من هذا الوقت عندك إصرار خلي دايما كل عمل تعمله بإصرار تخش عمل لازم تنجح آه، مرة عملنا في مجلة الكرازة حديث مع واحد من كبار رجال الأعمال في مصر فبسأله انت عامل براءات اختراع قال لي انا عامل 126 براءة اختراع رجل اعمال كبير قوي فبقول له ابتديت ازاي قال لي واحنا وانا طالب في كلية الهندسة رحت اتدرب في مصنع وانا في المصنع كان عندهم مشكلة كده في مفصلة فالمشكلة دي كان المفصلة لازم تتربط بمسامير فالمسامير بتصدي قبل الم- المفصلة فاخترعت حاجة وأنا لسه طالب تبقى بديل عن المفصلة فبصوا لي كده المهندسين الكبار في المصنع قالوا ايه يعني مؤاخذة ايه العيل اللي جاي يخترع لنا حاجة ده فبيقول لي انا اتغصت جوايا وقررت ان انا اكبر واشتري المصنع ده وكبر واشترى المصنع واشترى كل فروعه في العالم اه اصرار حقق ده بعد سنين لكن حاطط هدف قدامه لازم المصنع ده هشتريه هو احد الشخصيات الكبيره واللي بتخدم في الكنيسه وناجح نجاح كبير ربنا يمسيه ويصبحه بالخير نمرة اتنين أول حاجة خليك عندك إصرار وعندك هدف لنفسك تسيبش حياتك كده ضيعة نمرة اتنين في المجتمع اللي انت فيه في مجتمعك اهتم جدا بوزنة الوقت الله عطانا الوقت اهتم انك تستثمرها حسنا ما تعملش زي صاحب الوزنة واهتم كمان بوزنة المعرفة يعني انا بستغرب على ناس عايشه وياكم انا بقالها سنين ولسه ما بيتكلموش الانجليزي طب ده هيعيش ازاي وهيمارس حياته ازاي هيعملها ازاي ده لازم يجتهد ده من اول يوم لازم يتعلم لغه البلد اللي هو فيه ويجتهد فيها فوزنة المعرفة ووزنة الوقت ازاي يستثمرهم والمعرفة تؤدي بك الى وزنة العمل العمل اللي انت فيه مهما يكون العمل ازاي تبقى متقنه مرة واحد حكى لي حكاية لطيفة قوي آه، كان في شركة أجنبية فاتحة فرع في مصر وبيشتغل فيها خ- خمس محاسبين وكان ساعتها المحاسب بياخد 200 جنيه في الشهر الكلام ده القصة دي سنة 90 بالظبط كويس الخمسة بياخدوا 1000 جنيه فجه مدير انجليزي عليهم شركة انجليزي بص لهم كده حس انهم مش مش شغالين قوي مش امناء في خدمتهم في عملهم فعمل حاجة غريبة قوي آه خد اشطر واحد فيهم وراح معينه محاسب للشركة بألف جنيه الأربعة التانيين عملوا إيه زعلوا بس زعلوا هاجوا غضبوا بتاع ودي استقالتنا وفي غمضة عين قبل استقالته الأربعة وشغل واحد لأنه أمين واجتهد هذا الواحد اجتهاد كبير جدا والشركة كرمته وخدته في فرع لها في جلف إريا في منطقة الخليج وبعدين ودته إنجلترا النجاح الإصرار واحد يقدر وزنة العمل واحد يقدر من العبارات الوحشة جدا في مصر لما يقول لك ايه يا عم على قد فلوسهم مش بتسمعوا العبارة دي اظن دي ما تنفعش في المجتمعات دي خالص مش كده برضو فخلي عندك دايما ايجابية وزنة الوقت الوقت بتاعك له حساب له قيمة والمعرفة لازم عقلك ده يبقى متطور يعمل غلطات اللي أحيانا يغلطوها الآباء والأمهات يجي لابنه اللي بيربيه هنا اللي زي أولادنا الحلوين اللي كانوا موجودين هنا وبعدين يقول له يا ابني لما كنت قدك كنت بعمل كذا قدك ايه يا بابا ويا ماما قدك بايه ده في القرن الماضي مش كده برضه مش كده في القرن الماضي قدك ايه عبارة ما تتقالش خالص في التربية خالص وخطأ جسيم وده يخلي ابنك وبنتك يعمل بلوك لكل اللي بتقوله اجتهد وزنة الوقت وزنة المعرفة عقلك متطور متجدد باستمرار وأيضا وزنة العمل اللي أنت مسؤول عنه نمرة ثلاثة إيجابيتك في زمنك في العمر بتاعك في علاقاتك الاجتماعية هذه الإيجابية تحتاج منك إنك تكون إنسان صانع سلام زي الأطفال لما كانوا بيقولوا عن ثمر الروح محبة فرح سلام من الحاجات الصعبة والناس بتستسهلها إنه يتكلموا يمسكوا سيرة الناس ونقول الأخبار والإشاعات وبالذات المجتمعات الصغيرة خد بالك خلي دايما في علاقاتك الاجتماعية أن تكون صانع سلام صانع سلام في كل حاجة صانع سلام بحكمة في واحد كده بيعرف يتكلم الكلمة في مكانها يقول لك تفاح من ذهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في أوانها أو في محلها تفاح ده من أجمل الفاكهة بس تفاح من ذهب أغلى المعادن في مصوغ مصوغ يعني طبق معمول في الصاغة مصوغ من فضة منقوش يعني شوف المنظر الجميل طبق فضة منقوش متقن ومحطوط فيه تفاحة من ذهب ايه اجمل من كده ده يساوي المنظر الجميل ده يساوي الكلمة اللي تتقال في مكانها وفي محلها خليك صانع سلام خليك دايما إنسان حكيم في الكلمة اللي بتقولها اللي بتقولها في البيت اللي بتقولها مش أي كلمة نقولها خد بالك ده ممكن كلمة تجرح إنسان مرة من المرات كان في طفل عمره 11 سنة بيغني الأطفال الصبيان في عمر 11 سنة بيبقوا خلاص بقى هيسيبوا الطفولة وهيطلعوا على اه فالحنجرة ما بتبقاش مظبوطة فالصوت بيطلع يعني خشن شوية فأمه قالت له أنت بتغني إيه ده أنت عامل صوتك زي صوت حاجة بتمشي على أربعة كويس عارفينها مشهورة عندنا حمال الأسرية ده الاسم الحركي بتاعه مش كده؟ آه. ده اكتر حيوان مسالم صدقني يا ريت الانسان يتعلم منه فقالت له كده الطفل لما قعد بينه وبين نفسه قال ايه ماما بتقول عليا صوتي زي كذا فابتدت الفكره تكبر في ذهنه ابتدى يمنع الكلام يمنع الكلام حاجة نفسية لغاية ما وصل لغاية ثانوي ولغاية جامعة يخاف يتكلم قدام حد يخاف يتكلم وبعدين احتاج يروح لطبيب نفسي واحتاج يحكي له البداية واحتاج يعالجه على الأقل مدة سنتين علشان يديله نوع من التشجيع الذاتي عشان يقدر يتكلم ويفهمه ويشرح له كلمة واحدة ده بالظبط زي ما الإنجيل بيقول لنا اللي يقول لأخيه أحمق يكون مستوجب نار جهنم كن حكيما في كلامك الكلمة اللي بتقولها اوعى تفتكر ان الكلمة مش بتطلع في الهواء لا تسجل عليك بتسجل عليه خد بالك في مجتمعك كن ايجابي من خلال صنع السلام دي ايجابيه ومن خلال تقديم الحكمه دي ايجابيه والحاجه الثالثه من خلال عمل المحبه اعمال المحبه الكتيره خليك دايما ايجابي شوف يقول لك ايه في الانجيل كأس كأس ماء بارد قدام المسيح قيمته قد ايه المرأة التي وضعت الفلسين يذكرهم المسيح أعمال المحبة بكل أشكالها بكل صفاتها اجتهد اجتهد في حياتك في يوم من الأيام نقرأ عن قصة أبيجايل ونابال زوجها نابال معناها الأحمق فهو اسم على مسمى وأبيجايل المرأة الحكيمة داوود يبعت يطلب من نابال كان عندهم زي مناسبة كده عايز شوية أكل وشوية طعام للناس اللي وياي فيقوم نابال بحماقته يطرد الناس ويشتمهم مين داوود ده فداود يصم يقرر انه يجي ينتقم ابيجيل تعرف زوجته الحكيمه تبتدي تحضر شويه هدايا وتبعتهم له وتقول له يعني ارضى علينا باختصار شديد يقول لها مبارك هو عقلك العقل الحكيم ما الجواب اللين الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط ازاي الانسان يبقى كلامه في مكانه الخلاصه يا اخوتي كون انسان ايجابي في حياتك زي ما قلت لك on و off خليك دايما شغال خليك دايما عامل دايما نشيط وديك عرفت صوره الايجابيه ليه الانسان بيبقى سلبي لما تعمل شركة وحياة مع المسيح هتبقى إيجابي هتبقى نشيط زي بالظبط مرة بولس الرسول يقول أهل أو كهنة أفسس يقول لهم كده أني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم أفتر عن أن أنزل بدموع كل أحد شغال على طول إيه يا بولس ده انت كنت قبل كده بتضطهد المسيحيين قال لا دلوقتي حاجه تانية ده ثلاث سنين انا لما رحت مدينه افسس قعدت ازورهم بيت بيت وافتقدهم مكان مكان وكنت النهار اشتغل وبالليل اصلي بدموع وحتى في النهار ايضا اسكب الدموع من اجل توبه كل احد اني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم افتر عن ان انزل بدموع كل احد ربنا يحافظ عليكم ويعطيكم إيجابية في حياتكم وكنيستكم الجميلة واللطيفة دهيت مبروك عليكم حامل الأيقونات أمال قبل كده كان في إيه؟ كانش في حاجة؟ كان في إيه؟ ستارة؟ بس كده الحمد لله أنا جيت في الوقت المناسب مبروك عليكم بنعمة المسيح هنرجع مصر بعد بكرة حد عايز حاجة؟ أسلم على مصر؟
محتاج الكنيسة بالذات كمان السيد المرة الجاية نعم تيجي ويايا فعلا وهي مكان فاضي في الشنطة مصر بتسلم عليكم و وطبعا فاكراكم مش بتنساكم وانتوا دايما ملتفتين للاخبار الايجابيه عن مصر مصر بتحاول وبتجتهد في هذا الزمان في وسط معوقات كتيرة لكن آه، عين ربنا على أرض مصر وبنجتهد هناك آه، حياتنا بصفة عامة حلوة علاقاتنا طيبة مع كل المسؤولين في الدولة والكنيسة محل تقدير في آه، الجهات الرسمية في الدولة ونحاول نجتهد كلنا معا يمكن شفته آه، في عرض اكتوبر مش عارف كان على التلفزيون شفته ولا لا شو اه لا الاطفال اللي عرضوا الاطفال دول لاول مره الاطفال يشاركوا في عرض عسكري على فكره آه، كان فيهم حوالي اظن 50 او 150 انا مش فاكر 150 150 طفل من ولاد الكنيسه وهم طلبوهم عشان يشاركوا فحاجة تفرق يعني الحاجات دي حتى ال- آه، المسؤولين بياخدوا بالهم منها آه، في مشاركة دلوقتي إيجابية في كل المجتمع وصلواتكم ربنا يبارك ويكمل العمل ويحافظ عليكم هنا وعلى خدمة أبونا كراس وكل اللي بيخدموا إياه لإلهنا كل مجد وكرامة
طبعا بنشكر ربنا جدا جدا على هذا اليوم المبارك فعلا يعني يوم كله فرحة وبهجة بنشكر سيدنا ويعجز اللسان فعلا عن الشكر عن محبة سيدنا وافتقاده لينا ونتمنى طبعا دايما ان الزيارة تتكرر وسيدنا يدشن الكنيسة يبقى يعني عيد تاني في زيارة سيدنا لينا بنعمة ربنا هنسلم على سيدنا طبعا بنظام سيدنا هيقعد في النص هنا الرجالة الأول صف صف هيطلعوا بعد كده السيدات هيتفضلوا زي ما قلنا سيدنا بيسلم على كل واحد بس بنظام وهدوء شكرا أمين الليل يا زفاف ريك